بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين النهاردة يا أحبائي هتكلم عن موضوع ربما لأول مرة أتكلم عنه هو موضوع سلبي وأنا متعودش أتكلم في السلبيات دايما أحب أتكلم عن الجانب الإيجابي اللي فيه تكون النفس متهللة وفرحانة وتواجه أو تقابل حب الله الفائق بالحب ودايما تترقب الحياة المفرحة المتهللة في هذا العالم بكونه عربون للحياة الأبدية اللي هنتمتع بيها لأن احنا بنحس في حياتنا في العالم هنا مش زي ما قال بعض الفلاسفة في سجن عايزين الخلاص منه ولكن بنحس ان احنا حياتنا في هذا العالم كما زي ما بيقول بولس الرسول أجلسنا في السماويات كأننا عايشين في السماء نترقب اللقاء الأبدي وجها لوجه مع السيد المسيح والتمتع بشركة الأمجاد الأبدية المعدة لنا. حديثنا النهاردة عن ظاهرة خطيرة ربما ما بنحسش بيها كتير في مصر أو بخطورتها الكبيرة لكن هي موجودة بصورة أو بأخرى في كل دول العالم وهي ظاهرة الانتحار أو ظاهرة محاولة الانتحار خاصة عند الشباب والفتيان. الكتاب المقدس يذكر بعض من حالات الانتحار في حالات زي حالة شبشون ما نقدرش نسميها انتحار لكن في حالات أخرى حالات انتحار هتكلم عنها في شمشون البعض الدارسين واعتبر هذا خطأ يعتبروا أن أول إنسان مارس الانتحار في رأي القديس أغسطينوس إن شمشون حالة استثنائية لأنه ليه رسالة معينة من أجل إنقاذ الدولة بتاعته أو الأمة بتاعته أو شعب ربنا وإنه بسماح من الله اللي يحيي ويميت أخذ التصريح بهذا العمل زي ما عارفين في سفر القضاة الأصحاح 16 ابتداء من الآية 28 يقول عن عن شمشون إنه صلى ربنا وقال له يا سيد الرب اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط فأنتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين وبعدين قبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما عليهما واستند شمشون عليهما الواحد بيمينه والآخر بيساره وقال شمشون لتمت نفسي مع الفلسطينيين وسقط البيت ومات شمشون مع كثيرين من مقاومي شعب أنا مش عايز أتكلم عن شمشون لأن دي حالة استثنائية لكن في حالات انتحار ذكرها العهد القديم وأيضا العهد الجديد من حالات انتحار المذكورة في العهد القديم أبي مالك لما راح ناحية البرج باب البرج وامرأة رمت رحى حجر بتاع رحى من الشباك فسقط على راسه وكان في الأنفاس الأخيرة فطلب من حامل العدة بتاعته الحربية أو العسكرية الغلام وطلب منه أنه يقتله بالسيف وقال له لئلا يقولوا عني قتلته امرأة يعني بقت نفسه مرة جدا وفي تشامخ ازاي يتقال عنه ان واحدة سيدة تقتله ففضل ان هو يموت بسيفه عن انه يموت بما فعلته هذه الامرأة وايضا الملك شاول سقط على سيفه مفضلا الانتحار عن انه يكون اسيرا بين ايدي الفلسطينيين ده في اخبار الايام الاول اصحاح العاشر الآيتين أربعة وخمسة وأيضا أخي توفل لما إدى مشورة لأبشالوم ابن داود وأبشالوم رفض هذه المشورة أيضا فضل الخلاص من الحياة عن أن يكون يعني مشورته مرزولة من أبشالوم في صموئيل الثاني الأصحاح 17 الآية 23 فأيضا ذهب إلى بيته وخنق نفسه وزملي ملك إسرائيل لما لقي إن مدينته الملوكية سقطت في تمرد عليه فضل أنه يشعل النار في قصره ويحترق بداخل القصر ملوك الأولاني الأصحاح 16 آية 7 في العهد الجديد في محاولة الانتحار اللي هو سجال في لب الوثني لولا تدخل بولس الرسول وطمنه انه مفيش حد من المسجونين قد هرب لما تزلزلت اساسات السجن وانحلت القيود وفتحت ابواب السجن قال له لا تصنع بنفسك شرا كل المسجونين موجودين في السجن وقدم ليه صورة مفرحة للإيمان وتهللت نفس هذا السجان وقبل هو وأهل بيته أن يعتمدوا ويقبلوا الإيمان المسيح أما الحالة المرة في العهد الجديد فهي حالة يهوذا الخائن اللي فضل أنه ينتحر عن الشعور المر اللي في داخله بالذنب صحيح أن يهوذا عمل جريمة بشعة أن سلم سيده مقابل قليل من الفضة ثلاثين من الفضة وأنه تشاور مع قوات الظلمة وهو إنسان امتدت يد الله للعطاء لي بسخاء في أمور كثيرة ولكن عينيه انغلقتا العينين بتوعه عن رؤية محبة الله غافر الخطية ومنقذ الحياة من الفساد تحت ثقل الشعور بالذنب مارس يهوذا الانتحار وذهب وخنق نفسه أو شنق نفسه ليه أحبائي صورة من الصور المذكورة في الكتاب المقدس عن شخصيات فضلت الانتحار أو الخلاص من الحياة في هذا العالم وإن كان الكتاب المقدس في صورة رائعة مفرحة يقدم لينا صور لأناس سقطوا في خطايا مرة زي داود النبي سلسلة من الخطايا الصعبة ومع ذلك خلال إيمانهم وانفتاح قلبهم على محبة الله الفائقة وتطلعهم إلى الأبدية وترقبهم بثقة ويقين وفي رجاء في عمل الله الفائق تحولت حتى هذه الخطايا لخلاصهم أو أقدر أقول لتوبتهم فكانت سبب بالعكس أنهم يكونوا أمثلة حية للعالم كيف يتحدى الإنسان حتى الشعور بالذنب لما عينيه تنفتح ويتمتع برؤية محبة الله. ظاهرة الانتحار ظاهرة خطيرة. الحقيقة الإحصائيات المذكورة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني صعب إن أنا أذكر تفاصيلها لكنها مذهلة للغاية تخلي الإنسان في حالة رعب ربما احنا في الدول بوجه عام في العالم كتير من العائلات بحكم الكالتشر بتاعنا لو شخص حاول ينتحر ما تحاولش تعمل العائلة أي تقرير فنلاقي الإحصائيات ما بتذكرش كل حالات محاولات الانتحار وأيضا في بعض الأخص القرى والحاجات دي بيبقى إن أمكن الأسرة بقدر الإمكان سواء في أي بلد من البلاد في الشرق بتحاول بقدر الإمكان حتى لو حصل انتحار انها تخفي هذه الظاهرة وتبرر الموت بوسيلة أو بأخرى. الإحصائيات المذكورة هذكر بس يعني حاجات خفيفة في معهد الصحة العقلية الأهلي بالولايات المتحدة الأمريكية National Institute of Mental Health بيقول إنه 18 شاب وشابة في دور المراهقة بينجحوا في محاولة تحقيق الانتحار كل يوم ويقول بمعدل كل 80 دقيقة في شاب أو شابة بيقدم على الانتحار وإن عدد المنتحرين في السنة من المراهقين بس 6500 واحد في السنة والرقم طبعا بيتزايد من سنة لسنة وكثير من الدارسين بيقولوا أن حوالي أو أكثر من نصف مليون شخص في أمريكا بيحاول الانتحار سنويا رقم مذهل وبيعتبروا أن الانتحار يعتبر يجي في الدرجة الثالثة في أسباب الموت في الشبان من سن 15 ل 25 والدرجة السادسة بين الأطفال والصبيان من سن خمس سنين ل 14 سنة طبعا في هيئات زي ال Suicide Prevention Service اللي هي SPC دي اللي هي هيئة الخدمات للوقاية من الانتحار بتبذل كل الجهد للتوعية بين رجال الدين قيادات الأسر إزاي يحفظوا المجتمع من محاولة الانتحار أو تحقيق الانتحار طبعا في حالات من الانتحار زي ما بيقولوا الدارسين محدش يقدر يقررها أو مش موجودة في الإحصائيات زي مثلا حادثة واحد لوحده اتخبط في عمود بعربيته أو في راح في حتة مشي في الفريوي الطريق السريع بالاتجاه المضاد عشان ينتحر لكن محدش يعرف نيته فما بتحسبش في الإحصائيات إن محدش يعرف نية هذا القتيل هل هو فعلا عن خطأ عن نعس عن وضع أو بآخر حصل أم في نية الانتحار في داخله وأيضا بعض المرضى اللي بياخدوا دوز أكبر من اللازم من الدواء أو يمتنعوا عن الدواء تماما بنية الانتحار دي طبعا حالات ما بتتحطش في الإحصائيات رغم الأرقام المذهلة اللي بيذكرها كثير من الدارسين بخصوص الانتحار في الولايات المتحدة الأمريكية الانتحار ليه خطورة خطورته مش إن الإنسان بيموت وبيفقد حياته في العالم وربما أيضا يفقد حياته في العالم الآخر في الأبدية إذا تممها بإرادته الكاملة وما كانش في حالة لا وعي زي مثلا دخوله في أزمة نفسية صعبة أو دخوله في مرض عقلي أفقد وعيه لكن الموضوع بيمس المجتمع ككل وبالأخص الأقرباء فكثير من الدارسين بيقولوا إن حالة الانتحار بتولد كنوع من أنواع الدبريشن في حياة أصحاب الإنسان أصدقائه أو أقربائه أو المجتمع اللي عايش فيه ومن هنا نلاحظ أحيانا ظهور ظاهرة أخرى بيسموها ظاهرة الانتحار الجماعي فيقولوا عن في مقاطعة جيفرسون ما بين يناير سنة 85 ويونيو 87 يعني في 18 شهر ماتوا 18 مراهق يعني معدل كل في كولورادو في معدل كل شهر في واحد من الشبان يموت الظاهرة الثانية في مدرسة بريان الثانوية في أوماها منطقة نبراسكا في حالة انتحار بيسموها سويسايد هاي اللي هي الانتحار عن المستوى العالي ثلاثة من الطلبة صحاب قاموا بطريقة غامضة في خلال ثلاثة أيام كل واحد مارس الانتحار طبعا ما حدش عارف ايه السبب لكن بلا شك في link اتصال بين هذه الحالات الثلاثة لثلاثة أصدقاء وأيضا في تكساس في منطقة اسمها بلانو انتحر 11 مراهق في 16 شهر ودي ظاهرة كانت خطيرة يعني نزلت كالصاعقة على أهل المدينة إزاي 11 مراهق شاب صغير يموتوا في فترة 16 شهر على رأي بلاك بيرن يقول إن أحيانا الانتحار يتحول إلى موجة زي التيار يسحب معاه وإن الموجة تتحول إلى مجموعة من الموجات تاخد مد وجزر فتضيع عدد كبير ربنا يستر على العالم كله أحب أتكلم عن مين المسؤول عن هذه الظاهرة وإيه الممكن نعمله عشان نتخلص من هذه الظاهرة لكن بلا شك المسؤول الأول عن هذه الظاهرة الأسرة الأسرة التي يسكنها المسيح والتي تتمتع بإنجيل رب المجد والمتهللة بالروح يستحيل يبقى فيها حالة انتحار إلا لو في إنسان فاقد قدرته العقلية أو النفسية لسبب خارجي لكن بوجه عام نحن نحتاج باستمرار إلى الكنيسة كنيسة البيت المتهللة الفرحانة بالروح اللي تستطيع انها ترفع قلب الانسان لكي يتمتع بالحياه الابديه او عربونها وهو عايش على الارض فلا يفكر في الخلاص من حياته بل يشكر الله كل يوم من اجل عطيه الحياه بلا شك انحلال الاسر وتزايد عدد حالات الطلاق في العالم كله بين الاسر افقد كثير من الشبان الشعور بالامان والسلام وايضا الدفء العائلي والحب العائلي اللي يعطي للحياه بهجه يعطيها ايضا رجاء في بعض الدارسين بيعتبر التغير المستمر في المجتمع دايما زي ما بنلاحظ مثلا في امريكا تلاقي الواحد عايز يغير باستمرار الوضع اللي فيه بيته عايز يغيره عربيته عايز يغيره وكثير ايضا عايز يتغير الزوج بتاعها وهو يغير الزوجه الشعور في الداخل بعدم الاكتفاء والرغبه الملحه في التغيير بسبب الملل بلا شك هذا التغير المعدل السريع بيفقد الشاب عايز اقول الشعور بالساتسفاكشن الشعور بالشبع الداخلي والفرح والتهليل والشكر الدائم على الوضع اللي هو فيه طبعا ده ما بيمنعش التقدم والعمل الجاد والرغبة في النمو ولكن بدون فقدان السلام الداخلي أو الفرح الداخلي من الحاجات الخطيرة اللي اتكلمت عنها في المحاضرة اللي فاتت أيضا رغم ما للتقدم العلمي من بركات كثيرة جدا وكنت بتكلم في المرة في المحاضرة اللي فاتت عن أن هذا التقدم المفروض الإنسان المسيحي مش يتقبله ومش بس الكنيسة تقدس هذا التقدم ولكن المسيحية تتبنى تشجيع العلماء ومساندة الإنسان لكي ينمو ويتقدم سواء في الفلسفة السليمة أو في العلم والنظريات العلمية وأيضا استخدام التكنولوجيا الحديثة اتكلمت عن الموضوع ده وحسيبه لأن للأسف مرة قريت إحدى الكتب يقول من ضمن عوامل زيادة الانتحار بين الشباب في بعض البلاد المبالغة في استخدام الكمبيوتر فيصبح الكمبيوتر إلها فيبقى الإنسان ينسى مراته ينسى أولاده ينسى إخواته ينسى أصحابه ينسى مذاكرته وأحيانا يشغله هذا الكمبيوتر للدرجة اللي فيها يفقد أحيانا حياته الأسرية وحياته الاجتماعية بل وأحيانا حتى هدفه وأحيانا يفقد تقييمه لنفسه فيشعر حياته تافهة فيضيع ويفكر في الهروب من الحياة بوسيلة أو بأخرى. في عوامل كتير ممكن تسبب الرغبة في الانتحار زي حالة الإحباط أو حالات الكآبة اللي بتحل بالشبان بسبب أو بآخر وأيضا الرغبة في الهروب من مأزق معين لما الإنسان يشعر أن التجربة اللي هو فيها أو الظروف اللي عايش فيها أثقل بكثير من الوضع اللي هو فيه وأيضا يشعر الإنسان بخسائر فادحة واحد فقد صديق ليه أو والده أو والدته أو فقد ممتلكاته أو فقد كرامته إلى آخره الشعور بالخسارة ممكن يكون سبب أيضا في الرغبة في الانتحار أيضا بين الشبان البعض يستخدم محاولة الانتحار وربما تحقيقها كنوع من المناورة مع الغير المدرس بتاعه أو أحد القادة بتوعه أو عايز يلفت نظر الناس ليه وعايز يبين إن هو إنسان مظلوم فيحاول ينتحر وربما الفكرة تنمو لغاية ما يسقط في الانتحار قلنا أيضا الشعور بالذنب والخطية التي للموت زي يهوذا وأيضا أحيانا للتعبير عن الحب واحد يموت فتلاقي صديق لي أو حبيب لي يفكر في الانتحار والبعض احنا عارفين في بعض الثقافات القديمة يعتبروا إن نوع من الوفاء زي في الهند في بعض في كان طقس معين إن الأرملة تروح ترمي نفسها في النار التي يحرق جثمان جوزها كنوع من الحب وفاء لجوزها على أي الأمور الانتحار ظاهرة هي ظاهرة إلحاد عملي وعدم إدراك لمحبة الله الفائقة وحب الله العجيب أنا هسيب الموضوع ده أرجو أن ربنا يديني نعمة وأقدم كتيب صغير عن ظاهرة الانتحار في حياة الفتيان لكن أحب أوجه بس شوية نقط روحية مهمة أن ظاهرة الانتحار دي تشعرنا بالالتزام والمسؤولية من نحو مش بس الشباب والفتيان ولكن من نحو المجتمع ككل عمل الكنيسة أقدر أقول في تناسق مع رجال علم النفس العلماء وأيضا في تناسق مع الأطباء النفسانيين الروحيين إزاي يتخلق جو من الثقة في النفس خلال تعرف على إمكانيات المعطاة للإنسان من ربنا إنسان اللي يدرك إن هو ملك زي ما يقول جعلنا ملوكا وكهنة لله أبي الإنسان اللي يتطلع إلى الصليب ويرى حب الله الفائق ويقول إيه اللي ممكن أطلبه الذي بذل ذات ابنه عنا إيه اللي ممكن أطلبه بعد ما كل قدم هذا الحب الفائق أحبني وأسلم نفسه لأجلي الإنسان اللي أدرك البنوة لله وأدرك أن الله يعد أنا ذاهب لأعد لكم مكانا وقاعد مشتاق للقاء المفرح مع الملائكة ورؤساء الملائكة والطغمات السمائية والتمتع بالعرس الأبدي مع رب المجد يسوع في يوم الدينونة والدخول إلى الأحضان أحضان الآب في ذلك اليوم المفرح مثل هذا الإنسان يعيش كل أيام حياته متهلل ما تفرقش معاه عاش سنة عاش اتنين عاش مية ميتين هو يؤمن إن حياته في إيد ربنا وإن الله بيخطط كل الأمور حتى ما يسمح به من ضيقات أو آلام لأجل بنيان نفسه ده جانب مهم الجانب الثاني برضه أحب أتكلم عنه وهو أحيانا ممكن يكون الجهاز العصبي أو النفسي للإنسان تعبان أنا بزعل جدا لما البعض يتطلع إنه الذهاب للطبيب النفسي الروحي يعني شينفول معيب أو مخجل أو في عدم إيمان زي ما لما معدتي بتتعبني بروح لدكتور بتاع بطنة لما يكون في حاجة مؤلمة ممكن تروح لجراح بروح لإخصائي في الطب لجانب أو آخر من ضمن أيضا زي ما الجسد يتعرض للأمراض هكذا أيضا النفس والجهاز العصبي يتعرض للأمراض ويحتاج إلى معالجة وربنا إدى الإنسان الإمكانية للتفكير والدراسة والبحث للمساندة فممكن الطب يبقى جنبا إلى جنب مع إيمان الحي للتوجيه للحياة المفرحة اللي تتحدى كل الضيقات والآلام وكل الظروف لكي يعيش الإنسان في حياة مقدسة متهللة إذا كان وسائل الإعلام زي الميديا وسائل الإعلام اللي دايما أو كثيرا ما تكرم العنف حتى للأسف الأفلام الكرتون بتاعت الأطفال الصغيرين أحيانا نلاقي فيها العنف بصورة صعبة فواجب أيضا الإنسان أو الكنيسة ككل خلق الجو وتكريم روح الوداعة ومفاهيم تقديم مفاهيم روحية سليمة لمفهوم الوداعة مفهوم التواضع مفهوم الحب فيعيش الإنسان متسع القلب نحو الآخرين بروح التواضع مش التواضع المحطم للنفس بالمفهوم البشري ولكن التواضع اللي فيه مشاركة السيد المسيح في تواضعه يقول تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب ده طبعا بيسند الإنسان في قبوله الحياة بفرح مهما حصل من أحداث أيضا دور الكنيسة ودور أب الاعتراف ودور الوالدين في خلق روح القيادة الطفل الصغير والشاب والفتى والإنسان العجوز والإنسان المريض كل إنسان يدرك أن الله سمح لي في هذه الحياة ليكون قائدا بصورة أو بأخرى فاحنا محتاجين باستمرار ان نتعلم ازاي نكون قادة وازاي نخلق روح القيادة في حياة الناس اللي حوالينا سواء أصدقائنا أو أولادنا بصورة أو بأخرى آه الجانب الأخير اللي حابة أتكلم عنه وهو التزامنا إن احنا نصحح المفاهيم للأسف البعض مفاهيمهم خاطئة زي مثلا نظرتهم للعالم فأحيانا يتطلع البعض للعالم أنه وادي للدموع وأن الخلاص منه أفضل لكن التجسد الإلهي أعطانا فرصة جميلة لكي نتطلع إلى العالم بصورة رائعة جميلة إن كان خالق السماء والأرض قبل أن يصير إنسانا ويشاركنا في الحياة اللي احنا عايشين عليها فاحنا نعتبر هذه الحياة مقدسة ونقول لك ان احنا مع إلهنا الذي عاش على هذه الأرض حل بيننا رأينا مجده كما لمجد ابن لوحيد الآب أنا أبقى متهلل لأن العالم ده عطية صالحة ربنا خلقه ليا لكي أصير سيد العالم أعطى آدم سلطانا على الأرض وعلى الهواء على البحار وأيضا النهاردة حتى على اكتشاف الفضاء فالإنسان اللي يشعر العالم ده هبة عطية من ربنا يعيش سعيد أيضا النظرة السليمة للضيق والألم إنه الألم والضيق مدرسة الحكمة زي ما بيقول القديس يوحنا ذهبي الفم وإنه الألم والضيق الطريق المؤدي للملكوت ما دمت في صحبة المتألم رب المجد يسوع أه وأقول يعني مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه أشعر أن أنا مش لوحدي ولكن أنا مع مسيحي المتألم وأنا سعيد ومطوب أن أشارك مسيحي ألام فمحتاجين لنظرة سليمة للضيق والألم سواء جه بسبب أو بآخر سواء من الإنسان جواه زي المرض أو أي حاجة تخص كيانه أو من الخارج سواء من أحبائه أو المقاومين ما بيفرقش معايا الضيق من فين لكن يهمني عينيا دايما متركزة على مسيح المصلوب وإن كنا نتألم معه سنتمجد أيضا معه أيضا النظرة السليمة للجسد بزعل كتير لما الناس تقرف من جسمها لك أنا قرفان من جسمي ده إلهنا قبل أن يكون له جسد زيك فأنظر إلى جسدي كعطية مقدسة والجسد اللي بيئن النهاردة بيئن مع النفس اللي بتئن في الداخل لكي أيضا يشترك مع النفس في المجد في الحياة الأبدية وكما لبسنا صورة آدم الترابي أو آدم الأول فسنلبس أيضا صورة آدم الثاني رب المجد يسوع فأنا أبص لجسمي مش كثقل عليا ولكن أبص لجسمي بكل عواطفه بكل أحاسيسه بكل طاقاته بكل إمكانياته عطية جميلة أبقى متهلل بيها لأنه يسند أيضا النفس في الجهاد الروحي بالمطنيات والقراية استخدام عينيا في القراية ذهابي لتتميم الوصية تمتعي بأن أنا أروح لغاية الكنيسة قرايتي في الكتاب المقدس ممارستي لوصية الحب كل ده بمارسه بالجسد في رفقة أو في تجاوب مع النفس البشرية بغض النظر مين اللي يبتدي أو مين اللي ينتهي لكن بلا شك أن الإرادة المقدسة اللي في الداخل بتخلي كل من النفس والجسد الاتنين يعيشوا مقدسين لربنا أيضا يا أحبائي النظرة السليمة للخطية ناس كتير مجرد يمر عليه فكر يتهيأ له بيه دنس ونجس وعايز يخلص من الحياة ويفقد رجائه في ربنا لابد ان احنا نعرف صحيح ان الخطية خاطئة جدا لكن لنا اله غافر الخطية ونسميه منقذ الحياة من الفساد ونؤمن ان الهنا قائد قوات النور هو اعظم بما لا يقاس من عدو الخير اللي مملكته مملكة الظلمة دايما النور يتحدى الظلمة ويغلبها خرج غالبا ولكي يغلب زي ما جه في سفر الرؤيا فإذا أحبائي نقدر بتطلعاتنا السليمة لفكر الخطية خاصة للفتيان بعد أول ما يطلعوا من مرحلة الطفولة لمرحلة المراهقة لازم نهيئهم إن في أفكار هتعدي لكن الأفكار دي عاملة زي ما بيقول قديس أمبرتونس الكبير فرق كبير بين طائر يطير فوق دماغي وبين أسمح للطائر إنه يعشش جوه دماغي فرق كبير بين عدو الخير بيحاربني بالأفكار وبين أنا بشتهي الأفكار وأجري بنفسي إليها وأتلذذ بيها فلا بد يكون لنا النظرة السليمة من ناحية الخطية وأيضا النظرة السليمة من نحو غافر الخطية ومن نظرة تمتعنا بعمل الفداء وتمتعنا بالخلاص الأبدي وانتظارنا للمجد المعد لينا نظرتنا أيضا السليمة ناحية المجتمع ما حسش إن المجتمع يمثل ثقل عليا وما عودش أبقى متضايق لأن في مقاومة أو مضايقة لكن أنا عضو في هذا المجتمع وشغلتي مش النقد ولا الهجوم ولكن شغلتي أن أكون إيجابي وأسند الآخرين دايما هنية إزاي أكون فعال في وسط هذا المجتمع لأفرح قلوب الناس إنسان بيرتكب خطايا معينة ولو كان مجرم إنسان بيصنع أمور غلط شغلتي أنا مش ديان صحيح لا أقبل الخطية وبكرهها لكن أحب الخاطي وأتمنى خلاص نفسه وأتمنى إصلاحه فعمل كل إنسان روحي مهما كان سنه إزاي يبقى الخميرة المقدسة اللي خمر العجين اللي حواليه فالنظرة السليمة للمجتمع المفهوم السليم للصداقة كل هذه الأمور أحبائي تسند الإنسان على العمل الإيجابي بدل ما يعيش محطم أيضا النظرة السليمة أو المفهوم السليم للمواهب المعطاة للإنسان إنسان عنده موهبة موسيقى ودنه حساسة الموسيقى إنسان عنده موهبة القدرة على التكلم وكسب الناس إنسان عنده قدرة للكتابة إنسان ربنا مديله موهبة الرسم إنسان ربنا مديله موهبة التفكير الرياضي أقصد مثلا في الكمبيوتر والحاجات دي اللي يبقى جينيوس في التحرك من جهة القدرة على إدراك أمور كثيرة في المخترعات الحديثة في التكنولوجيا كل هذه الأمور نتطلع إليها بنظرة إيمانية سليمة ونعتبرها هبات جميلة من قبل الرب للعمل لأجل خلاص الكثيرين لأجل بنياننا لأجل مجدنا فأشعر لا أحسد الناس اللي أكثر مني موهبة ولا أتكبر على الناس اللي أنا أكثر منهم في موهبة معينة ولكن أشعر أن الله العجيب في حبه يعطي كل إنسان بما يتناسب مع شخصيته ومع ظروفه لكي يعيش صاحب مواهب مقدسة لربنا فنسند الآخرين في التعرف على مواهبهم وكل واحد فينا يدرك بنظرة سليمة ايه المواهب المعطاه ليه مفيش انسان بلا مواهب ويستطيع مهما كانت ظروفه ان يعمل بهذه المواهب اللي بين ايديه اخيرا احبائي احب بس اتكلم في نقطة بسيطة وهي ان عملنا كمؤمنين نركز انظارنا ونوجه انظار الكثيرين في بلغة الحب وبلغة الهدوء والابتسامة الجميلة وبكل وسيلة زي الإنترنت أو مكالمات التليفون إن عينينا دايما تبقى متركزة على محبة الله الفائقة وإن أبواب السماء مفتوحة لينا وإن الله نفسه بيرحب بينا ومشغول بمجدنا الأبدي وإن السمائيين أيضا يترقبون يوم دخولنا إلى السماء وتمتعنا بشركة الأمجاد الأبدية إلهنا الصالح يعطينا نعمة ويعطينا بركة لكي نعيش بروح الرجاء المفرح وليس بروح الخوف والقلق والاضطراب وفقدان السلام الداخلي أو حالة الإحباط اللي تفقد الإنسان حتى اشتياقه للحياة في هذا العالم في أحضان المسيح ربنا يفرح الكل يسند الجميع لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين وأرجو إن شاء الله في خلال الشهر ده يكون بين إيدينا كتاب أو كتيب عن الفتيان وظاهرة الانتحار لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين